بقلوبنا نوحد فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا صليت كم صلاة في حياتك تصدقت بقد ايه من مالك صمت كم يوم قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وصححه الألباني ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إيه العمل اللي هو أعظم من الصلاة واللي هو أعظم من الصيام واللي هو أعظم من الصدقة عند الرحيم الرحمن قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاح ذات البين ان انت تصلح بين اتنين متنازعين ان انت تحاول تصلح بين اتنين متخاصمين قال صلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين عمل يمكن كتير من الناس ما يعرفش منزلته ودرجته عند ربنا سبحانه وتعالى عمل يمكن كتير من الناس ما تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلح بين حيين من احياء المسلمين قبيلتين من القبائل كان بينهم خصومة حتى فاتته الصلاة فاتته الجماعة لانه عمل عند ربنا سبحانه وتعالى من صلاة الجماعة عمل ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه الأجر العظيم عبادة يحبها الله عز وجل ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيها والصلح خير عبادة هي عنوان من معاني الإيمان ربنا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم عبادة هي من أعظم القربات روى الأصبهاني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل شيء يعني الإنسان المسلم ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين يعني خلق حسن يعني تبقى هين ولين وتبقى ودود في معاملة الناس وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم كل سلامة كل مفصل من مفاصل الجسد عليها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وراح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة على أفضل الصدقات فقال فيها إيه يعدل بين اثنين يعني يدخل علشان يصلح ما بين اثنين زي ما قلنا ويعدل بينهما ويعين الرجل في دبته قضاء الحوائج اللي احنا قلنا شأنها وعظم أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى وأنها أعظم من اعتكاف شهر في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يرفع له متاعه والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنها التجارة الرابحة صلاح ذات البين روى البزار وحسنه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة قال بلى قال صل بين الناس إذا تفاسدوا يعني إذا تخاصموا إذا فسد الحال بين الناس وقرب بينهم إذا تباعدوا العبادة دي احنا محتاجينها قوي في ظل الاختلافات اللي بقت بين المسلمين النهاردة مفيش بيت ما تلاقيش فيه مشكلة مفيش بيت ما بقاش فيه خصومة مفيش عيلة ما بقاش فيها التنازع في الزمن المادي ده والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دب فيكم داء الأمم قبلكم دخل عليكم اللي أهلك الأمم السابقة دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وقال برضو ان البغضاء دي وان فساد ذات البين دي هي اللي بتحلق الدين ما بيبقاش في قلب الواحد شيء من الإيمان عبادة محتاجينها قوي لأنه أساس هذا الدين قائم على معنى الأخوة الإيمانية أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله اللي عايز إيمانه يبقى إيمان كامل في ظل الفتن والانتكاسات والناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان عبادة محتاجينها قوي في ظل الذنوب الشديدة وفي ظل بعد الناس عن رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل صلاح ذات البين دي سبب من أعظم أسباب المغفرة وإنه الواحد لما يبقى في خصومة إن ده أحد الأسباب اللي تغلق عنه باب المغفرة قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وكذلك في كل سنة في ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على الخلائق فيغفر لكل أحد إلا الاثنين لمشرك أو مشاحن من أعظم أسباب العتق من النيران صلاح ذات البين كان أنس يقول من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة نطقها عتق رقبة وأنا دايما أقول أعتق تعتق يعني الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه ثوابها عتق رقبة طب أنا يعني إيه عتق رقبة دلوقتي ما بقاش فيه عبيد طب يعني ثوابها قد إيه دي عند ربنا ثوابها إن الجزاء من جنس العمل وكأنك أنت بتقول يا رب كما أن هذا ثواب عتق رقاب يا رب اعتق رقبتي من النار مش عبادة تستحق منك ان انت تفكر ازاي تحاول تعملها في واقعك ولازم تجتهد بحيث ان يكون ليك فيها سهم طب انا عايز اقول لك حديث من اجمل ومن احلى الاحاديث اللي هتسمعها في حياتك حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وتخيلوا معايا الموقف ده بيقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة قاعد فأخذ يضحك فلما الصحابة بصوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك فقالوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي إيه بتضحك من إيه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رجلان من أمتي جثيا وترى كل أمة جاثية يعني قعد على ركبه جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي اسمعوا الكلام ده عشان ذنوب العباد دي من أخطر ما يكون اوعى تكون غلطت في حق حد اوعى يكون عملك السيء في مظالم الناس اوعى تهوب ناحية الخطوط الحمراء دي احسن في قنطرة بعد ما هتجتاز الصراط وقبل ما تدخل الجنة ويبقى خلاص بينك وبين الجنة خطوات تلاقي واحد واقف لك ويقول لك مظلمتي حقي انت غلطت فيا انت انتهكت عرضي يلي بتقع في الذنوب دي بتاكل مال الناس بالباطل وبت أو وبتسهلها لنفسك وبتأولها لنفسك وبتحللها لنفسك يلي ممكن تكون ذنوبك كانت كنت بتمشي مع واحدة من غير ما أهلها يعرفوا ولو كان أهلها يعرفوا كان يبقى العقاب شديد ومر هيجي يوم القيامة ويقول انت انتهكت عرضي انت مشيت مع بنتي ولا اختي ولا كذا وانا ما كنتش اذن لك في ده حقي فاتنين جثيا امام رب العزة وقالوا قدام ربنا سبحانه وتعالى واحد قال مظلمتي انا ليا حق عند فلان فقال الله لهذا الرجل فكيف تصنع باخيك ولم يبق من حسناته شيء طب نعمل ايه الراجل فنت حسناته ما بقاش عنده ولا حسنه فقال يا رب فليحمل من أوزاري مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاته يبقى ساعتها خد من سيئات اللي انت ظلمته فقال يا رب فليحمل من أوزاري وهنا فاضت عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البكاء وقال إن ذاك اليوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم فقال الله للطالب ارفع بصرك الراجل اللي بيقول أنا ليا حق عند فلان ده فربنا يقول له إيه ارفع بصرك فانظر إلى الجنان بص كده في الجنة شوف كده الأصور دي فيرفع رأسه فيقول يا رب أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي, ني... لأي نبي هذه ده قصر مين الحلو ده بتاع أنهي نبي من الأنبياء لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا قال هذا لمن أعطى الثمن فقال يا رب ومن يملك طب اللي يدفع ثمن القصر ده قال له يا رب وفين الثمن بتاع القصر ده قال أنت تملكه قال له معايا أنا قال بماذا قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإني قد عفوت عنه قال الله فخذ بيد أخيك فادخله الجنة فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين صفة الرب ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه يصلح بين المؤمنين فيلي عايز تنال الأجر العظيم ده اعمل في هذه العبودية عبودية الإصلاح ما تبقاش بس صالح في نفسك لا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون احنا عايزينك تبقى صالح وعايزينك تبقى صالحة مش بس في نفسك لا كمان تصلح من حولك هو ده الأمر اللي ينجيك عند رب العزة سبحانه وتعالى الإصلاح يا جماعة ليه أشكال وأنواع الإصلاح بين الأفراد والجماعات الإصلاح وده بالذات بقى بين الأزواج والزوجات الإصلاح بين المتداينين الإصلاح بين الأقارب والأرحام الإصلاح يكون ما بين الطوائف والقبائل الإصلاح في الأموال في الدماء في النزاعات في الخصومات شوفوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل هذا الإصلاح في الأفراد والجماعات الحديث في البخاري عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترموا بالحجارة ايوه عشان انتوا كل ما نتكلم في هدي الصحابة والسلف تقول يا عم دول الصحابة يا عم احنا فين والصحابة فين انت بتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه احنا بنتكلم عن الواقع بتاعنا ده فكلمنا عن الواقع ايوه ما هو الصحابة دول زي زيك بشر رضي الله عنهم وارضاهم وكانوا بيحصل بينهم المشاكل دي اهو اهل قباء اختلفوا لغاية ما رموا بعضيهم بالحجارة فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم تعالوا اول ما تشوفوا مشكلة اجري واصلح ما بين المتخاصمين دول فلان مع جاره حصلت مشكلة النهاردة وخناقة اجري واصلح ذات البين فلان مع مراته حصل بينهم مشكلة كبيرة اجري واصلح ذات البين دلوقتي البلد الفلانية عاملة مشاكل مع البلد الفلانية وللأسف الشديد على كلام فاضي الناس بقت تختلف على الكورة اصلح ذات البين تعالوا شوفوا مثال للحمى محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمى شوفوا بقى ازاي كان بيتعامل مع سيدنا علي حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راح لبنته السيدة فاطمة في بيتها فما وجدش سيدنا علي فقال حس النبي صلى الله عليه وسلم ان في مشكلة في البيت فقال اين ابن عمك ابن عمك فين قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج اتشكله عادي السيدة فاطمة في مشكلة وفي خناقة بينها وبين سيدنا علي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون عادي ان يحصل مشاكل شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتصرف ازاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو قال له دور لي على علي أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد شوفوا سيدنا علي لما حصلت المشكلة فكر انه يعمل ايه آوى إلى المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب ولان له في الحديث وأصلح ذات البين بين سيدنا علي وبين السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنا عايز أقول لكم وصية إزاي نحقق ده في دقيقة إزاي نعيش العبودية أول حاجة يا جماعة عايزين وانت بتعمل العمل ده تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لازم تختار الوقت المناسب وانت رايح تصلح ذات البين مش الدنيا يكون فيها شد وجذب والتيار عالي وانت تدخل في الوقت المناسب ثلاثة حاول ان انت تستخدم اسلوب النجوى اسلوب الكلام الهادي عشان كده ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تلطف في العبارة زي ما كان النبي عمل مع سيدنا علي لا بأس بالكذب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس روح قول له ده الراجل بيقول عليك كلام زي الفل وبيقول كلام زي العسل عنك انت ليه عامل مشكلة مع فلان عادي فحاول ان انت تصلح ذات البين بالكلمات الرقيقة علشان تنال هذا الأجر وكذلك يستحب الرفق في الصلح وترك المعاتبة سيبوا بقى كلام العتاب وخدوا القاعدة دي وخلوها هي عنوان لحلقتنا النهاردة مؤمن لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب المؤمن لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب وعلينا كلنا أن ندعو الله عز وجل بهذه العبودية إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ذات البين بين المسلمين وتذكروا إنها أعظم من الصلاة وأعظم من الصيام وأعظم من الصدقة أعظم القربات عند رب الأرض والسماء أن تصلح ذات البين بين المسلمين تصلح الحال ما بين المسلمين فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد دايما تتذكروا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك